الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد يعني حبايب قلبي في الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويكرمكم وينفع بيكم يا رب اللهم امين يا رب آه يعني يعني الوقت احنا كنا في جوله دعويه مع الشباب في الشارع بقى في ارض المعركه بقى ننزل للشباب في الشارع وننزل للناس آه آه الناس في كل مكان سبحان الله العظيم بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى فحصل بقى تجمع في الشارع بقى والشباب اتجمعوا وكانت آه يعني ما كنتش نازل لوحدي احنا كنا نازلين مجموعه كبيره بفضل ومنه الله كل اتنين تلاته مننا بقى ايه يعني يقوموا مصطادين مجموعه من الشباب ويقعدوا يكلموهم عن ربنا سبحانه وتعالى وتعالى يعني لحد ما ايه يعني هيتوبوا هيتوبوا باذن الله سبحانه وتعالى فكانت بفضل ومنه الله فتح من ربنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وهي دي يعني يعني من اخطر صور الدين اخواني في الله اللي لازم نؤمن بيها ولازم نعتنقها يا جماعه اوعوا تيأسوا اوعوا لما تشوفوا المعاصي منتشره في الدنيا كلها اوعوا تيأسوا اوعوا لما تلاقوا انتوا نفسكم انت ما انتش قادر انك تطبق الدين بالصوره اللي نفسك فيها وتطيع ربنا بالصوره اللي نفسك انك تطيع ربنا بيها اوعوا تيأسوا يا اخوانا من الايات اللي زلزلت قلب الاسبوع ده هو سيدنا موسى لما وقف امام الصحراء فلما جاء الصحراء الصحراء لما فرعون بقى جايب له الصحراء جايب له 70 ألف ساحر وفرعون عمل لهم تصفية صفاهم لحد ما بقوا 7000 ساحر وبعد كده 7000 ساحر اتعمل لهم تصفية لحد ما بقوا 700 محترف عالمي في السحر وسيدنا موسى واقف أمامهم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون الآيات دي من سورة يونس أنا وأنا بقرأها كده أنا حاسس إحساس سيدنا موسى واقف قدام الصحراء ألقوا ما أنتم ملقون الأعلى ما في خيركم اركبوه اللي تقدروا تعملوه من أجل إضلال الشباب عن ربنا اعملوه ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا القوا نص مليون موقع اباحي هو ده بس يعني ده اخركم استنى ده في كمان عشرات ومئات القنوات من الفجور والفساد والكليبات والاغاني القوا ما انتم ملقون عندكم لسه ايه تاني لبس تبرج رهيب يفتن الشباب القوا ما انتم ملقون عندكم ايه تاني الحفلات الغنائيه والفساد وال... عندكم ايه تاني القوا ما انتم ملقون عندكم مخدرات وعندكم خمور وعندكم فجور وعندكم فتن دنيا ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى شوفوا الثقة يا إخواني يا جماعة الثقة دي لازم تكون جوه قلبك ولازم تكون جوه قلبك الواحد جاي يعني الوقت سبحان الله العظيم من الشارع واللهم لك الحمد من نعم ربنا العظيمة على الواحد إن ربنا يعني رزق الواحد قيمة إنه ينزل الشارع للناس إنه ينزل الشارع للشباب مين قال إن الشباب بعيد عن ربنا الشباب بعيد عن ربنا لأن إحنا نفسنا ما بننزلش ليه ما بنتكلمش معاهم أما بتنزل وتتكلم معاهم بتلاقي الناس هتموت هتموت عشان حد يدلها عن ربنا وانا راجع لقيت ناس قاعدين يرموا علينا كروت كده فبقرا كارت لقيته رحله لشرم الشيخ مش عارف اربع ليالي وثلاث ايام وسعر خيالي وهتعيش حياتك وتعالى قلت سبحان الله العظيم يعني يعني في ناس بتضيع الشباب بان هم يودوهم في اماكن بتودي في مصيبه بتودي في كارثه بتودي في داهيه واحنا ما بنشتغلش ليه واحنا ما بنبذلش مجهود على الناس ليه واحنا ما بناخدش بايد الناس لربنا ليه واحنا ليه مش ما, ما عندناش عزيمه وهمه في الدعوه الى الله وفي انقاذ الناس من النار وفي استنقاذ الناس من اللي هم فيه اللي ال... يا اخواني في الله عايزين نفوق يا جماعه يعني القصه اللي حكيتها يمكن ال... ال... يعني سبحان الله العظيم كنت لسه بقولها للشباب الوقت في الشارع الاخ يعني حبيبي اللي هو من اخوه التبليغ اللي خرج في بلد ولقى شاب من الشباب وقعد يقول له تعالى المسجد والشاب كبر اول ليله قابله في الجوله تاني يوم الشاب كبر تاني ليله قابله تالت قال له يا كريم خلاص التالته ثابته ولازم تيجي وانا مستنيك في الجامع الشاب جه الساعه واحدة ونص بالليل شاب فضل يصلي ويبكي ويتوب لربنا طول الليل ويعيط بين ايدين ربنا خرج الصبح قال له رايح الشغل بس شغال في المحاره وراجع لكم على على طول خرج بيقول الاخ بيقول الظهر كانوا بينادوا على جنازه كريم كانوا بينادوا على ان هم على على ان كريم مات على ان هم يصلوا عليه وقع من على السقاله مات يعني الشاب الساعه واحدة ونص بالليل داخل وما هوش عارف ان دي اخر ليلة ليه في عمره يعني كل لياليه قضاها في الفجور كل لياليه قضاها في المعاصي كل لياليه قضاها في الضياع واخر ليلة في عمره اخر ليله ربنا اذن له فيها بهذه ال- بهذه الخاتمه يا اخوانا ده كان بسبب ان في واحد نزل له في واحد راح له في واحد كلمه في واحد خد بايديه يا اخوانا انتوا يعني احد اخواننا نازل في الشارع سبحان الله العظيم نازل في الشارع فلقى شاب ماسك شنطه حريمي فعارف ان الشاب ده معاه بنت والبنت رايحه تعمل اي طد اي مشكله ولا رايحه حاجه يعني وراجع له تاني فقعد يكلمه عن ربنا وحرام وسيبها وربنا اعظم من اي شيء وربنا اكبر من اي شيء سبحان الله الشاب كبر لهم وسابهم وطنشهم يعني فبعد فتره نازلين جوله تانيه فلقوا الشاب ده جاي بيجري عليهم فبيفكرهم بنفسه ما انتوش فاكريني انا اللي كنت واقف في اليوم الفلاني و... قالوا له اه ايه ده؟ قال لهم ده انا كنت معايا بنت وسابت الشنطه بتاعتها معايا فالبنت رجعت فبت... فبتقول لي في ايه قلت لها ده كانوا شباب ملتزم بيقولوا لي ان وقفتك مع البنت دي حرام اتقي ربنا وخاف بيقول البنت قامت خاطفه مني الشنطه وقامت طالعه تجري وما كلمتنيش من يومها ولا كلمه يعني هما نازلين يكلموا الولد اللي تاب مين اللي تاب البنت اللي تاب البنت مفيش حاجه بتضيع يا اخوانا يا اخوانا مفيش حاجه بتضيع انا احد اخواني والله العظيم مربي وداعي الى الله مربي وداعي الى الله ويعني ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني ربنا جعله مناره ده لما كان شاب كان في كليه في 6 اكتوبر في وقف 6 اكتوبر وفساد بقى ويعني وبعيد عن ربنا يعني و يعني مش شرط ان احنا نتكلم عن تاريخه يعني التزم شاب اداله واحد صاحبنا يعني بيقول له انت التزمت ازاي؟ قال له واحد اداني شريط صوره مريم فبيحسبوا اداله يعني ح- تفسير صوره مريم لحد قال له تفسير صوره مريم يعني قال له لا شريط صوره مريم للشيخ مشار الراشد قال له تفسير صوره مريم لمشار الراشد قال له التزمت بسبب الشريط ده التزم وبقى داعي الى الله ومربي وما شاء الله خطب الجمعه بتاعته في غايه القوه والجلسات التربويه بتاعته في غايه القوه ما شاء وعزيمه فولاذيه في طلب العلم ما شاء الله كتاب الله ده التزم بسبب شريط ال- الشاب اللي اداله الشريط ما يعرفش اصلا ان في ميزانه كميه حسنات غريبه يا اخوانا يا اخوانا عايزين عايزين نقرب من ربنا عايزين نشتغل في الدعوه الى الله يا جماعه عايزين ما نيأسش من الواقع لا من نفسنا ولا من الناس يا اخوانا الناس قريبه الشباب قريب البنات قريبين يعني سبحان الله العظيم النهارده ماشي كده مع احد اخواني يعني يعني ربنا يحفظه يعني و- وماشيين في مكان كده إت يعني بنات جايين ساعات بعض البنات بيبقى م- يعني ايه يعني شويه البنت مش ملتزمه فمش واخده بالها ان الدعايه يعني ايه مش مناسب يعني ان هي تقف تتكلم معاها في الشارع او كده وجايين احنا مش عارف مين و- وج- وفرحانين او ما كانوا قاعدين اصلا في ترابيزه مع اولاد اصلا في نادي يعني يعني قاعدين يتكلموا مع اولاد وجايين وجايين فرحانين جدا قلت سبحان الله العظيم هو نجاح ان الشاب ما يخافش منك انك تشوفه في معصيه و- وجاي يقول لك ساعدني في التوبه ده نجاح ان البنت ما تخافش منك لما تشوفك وتقول هتخنقني وهتقعد تق- ده نجاح زي الشاب اللي دخل للنبي عليه الصلاه والسلام في المسجد قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا ائذن لي في الزنا قال له- كل الصحابه قالوا له مهما ابعد النبي قال له ادنه قرب قال لا ده انت ده ده ده, ده, نج- ده قمه النجاح ان الشاب اللي بيقع في الزنا ومش قادر يسيبه يجي الحمد عندي في المسجد وعارف ان انا مش هقهره ولا هنهره وان انا بي بي همدي له ايه همدي له ايدي عشان اخده واوصله لطريق ربنا سبحانه وتعالى احد اخواننا كان مره يعني آه، رايح يصلي كده فلقى شاب قاعد مع بنت كده فبيقول له فبيقول له الله اكبر الاذان ادن يعني ورايحين يصلوا فالشاب بص له كده قال له طيب خلاص يعني ايه طيب يعني قال له الله اكبر يعني الصلاه اتدنت وربنا اكبر من اي حاجه وربنا اكبر بالبنت فالشاب بص له كده قال له طيب خلاص خلاص بقى يلا شوف زق عجلك فصاحبي بيقول يعني هو خايف لان اكتر من كده هيتضرب يعني الشاب بتعبيرات وشه اكتر من كده هيتضرب فبيقول سبحان الله العظيم ف يعني صاحبي مشي وكمل للمسجد بيقول لا واحد جاي من وراه بيبكي بيعيط قال له يا شيخ انا عملت كل حاجه انا قتلت يعني مش انا زنيت مش عملت كل حاجه زي انا قتلت عامل عصابه سرقت نصبت على الناس مش عارف عملت ايه في والدتي و... يعني كل حاجه انا عايز اتوب لربنا عايز حد ياخد بايد ربنا عايز حد يخرجني من اللي انا فيه يا اخوانا ده بكلمه الله اكبر جاي يصلي معانا يا جماعه القوا ما انتم ملقون انا حاسس ان سيدنا موسى وهو بيقول للسحرة القوا ما انتم ملقون سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام هو يا اخوانا سيدنا موسى ما, بي... ما بيتعاملش بقوته هو هو لو بص بقوته خلاص ضاعت الفساد اللي على النت لوحده كافي ان هو يأسك ان البشر دول في يوم من الايام يلتزموا كافي ان هو يأسك الفساد اللي في ال- في ال- في الدش والفضائيات الفساد اللي في الشوارع الفساد اللي في الجامعات الفساد اللي وصل له الشباب والبنات و- كافي ان هو يأسك انما سيدنا موسى كنت بقرأ آية من يومين كده حسيت ان انا قلبي هيرقص من الفرحة وسيدنا ابراهيم بيقول للملائكة قال أبشرتموني بسيدنا إسحاق يعني على أما الثانية الكبر الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط من رحمة ربه قلت سبحان الله أنا ساعتها اللي افتكرته ضلال الشباب وبعد الشباب عن ربنا قلت كل دول في لحظة ربنا قادر إن هو إن هو يرجعهم لطريقه تاني احد اخواني بيتكلم وان الدنيا ضاعت قلت له يا ابني انت دلوقتي بتبص لبس البنات وتقول لبس البنات بقى وحش قلت له يا ابني في السبعينيات لبس النساء كان يعني لبس المتبرجات الوقت بالنسبه له دول من وليات الله الصالحات يعني دول من اماء الله الصالحات بالنسبه للي كان البنات بال... بالنسبه للامهات كتير من الشباب اللي موجودين كانوا بيلبسوه اصلا في السبعينات والثمانينات قلت له يا ابني انت انت وربنا هدى كل دول وفي يوم من الايام كانت جمهوريه مصر العربيه كلها كلها محجبات فسبحان الله العظيم ما ت- ما نيأسش يا جماعه ما نيأسش من التغيير اقرا وربك الاكرم آه ربنا قال له اقرا قرب وشوف كرم ربنا عايزين نشتغل في الدعوه ونشوف كرم ربنا عايزين نكلم الناس عن ربنا ونشوف كرم ربنا عايزين نشارك ان الدنيا دي تتغير هي هتتغير هتتغير يا على ايديك يا على ايدين غيرك يا على ايديك يا على ايدين غيرك انما القضيه ما تتغيرش على ايدينا احنا ليه قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون قعدوا يرموا بقى المواقع الاباحيه ويرموا اللبس الفاجر ويرموا الحفلات الغنائيه ويرموا فلما القوا قال موسى شوفوا بقى فلما القوا خلاص بقى الدنيا كلها مبهوره فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر مش ما جئتم به سحر لا ما جئتم به السحر الف ولام ما جئتم به السحر الف ولام تعريف ان, إن انا عارف ان ده سحر انا عارف ان ده سحر انا عارفه ان لازم راجل الحق يبقى عارف الباطل عشان كده ليه الشاب اللي كان عاصي او البنت اللي كانت بعيده عن ربنا دول اكتر ناس يقدروا يشتغلوا في الدعوه لانهم عارفين الباطل لان وانت بتكلمي البنت اللي مش ملتزمه انت حاسه باللي في قلبها انت حاسه باللي جواها انت حاسه بمشاعرها انت حاسه بتفاعلها مع الكلام بتاعك انت عارفه الكلمه اللي لمست قلبك وانت بتتوبي لربنا دي هي الكلمه اللي هتلمس قلبها وهي بتتوب لربنا سبحانه وتعالى في ان, إن, إن, إن احنا نفهم يا اخوانا ما جئتم به السحر زي ما اهل الباطل عارفين الحق اهل الباطل عارفين ان ده حق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اهل الباطل عارفين ان ده حق لازم اهل الحق يبقوا عارفين الباطل عارفين ما جئتم به السحر اسمع بقى ان الله سيبطله كل الفساد ده كل الفجور ده كل المخدرات دي كل الخمور دي كل المواقع الاباحيه دي كل العري ده كل الاختلاط ده كل التبرج والسفور ده كل البعد عن ربنا ده ان الله سيبطله ربنا مش هيسيب امه حبيبه ابدا ربنا مش هيسيبنا ابدا يا جماعه ربنا مش هيتخلى عنا بس احنا ما نتخلاش عن دينه وما نتخلاش عن انفسنا احساس وحش قوي قوي قوي قوي لو عدى يوم من الايام لقيت واحد صاحبك من اللي التزموا معاك لقيته ربنا مستعمله في الدعوه اليه وانت استبدلت وانت ما عدتش مستعمل في الدعوه الى الله احساس وحش قوي لو مرت بيك الايام وعديتي مره كده لقيتي واحده صاحبتك ملتزمه بتدي درس في مسجد او بتدعو الى الله او شغاله في نشاط خيري وانت استبدلتي ما كملتيش خاف يا ابني من الاستبدال خاف يا بنت من الاستبدال يا اخوانا عايزين نعمل ربنا صح عايزين ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى اسمع انني معكما انك انت تكلم الناس عن ربنا فتحس ان ربنا معاك اما سبحان الله العظيم وانا طالب في الكليه كنت بعيد يعني بعيد عن الدعوه تماما مهتم بنفسي بس مهتم بديني بس اما بدات يا اخوانا في سنه امتياز ربنا كرمني ومشيت مع يعني اخوانا من التبليغ شهر او شهرين اتعلمت ازاي اكلم الشباب واوقف الناس في الشارع ازاي ادخل على قهوه ازاي ادخل على اي مكان فيه معصيه ربنا سبحانه وتعالى باذن الله سبحانه وتعالى وبلطف الله سبحان الله الواحد ايام يا اخواني والله العظيم الرؤى اللي كان بيشوفها انا عمري ما شفت زيها في حياتي لا قبل ده ولا بعد ده الحاجات الغريبة أنا مش عايز أقول لكم ال- المعاملة الغريبة ال- تفريج الكروبات الغريب تيسير الأمور الغريب ال- الحاجات أنا كنت أبقى في محافظة وعندي مشوار في محافظة تانية زي المحافظه بتاعتي هنا اهوت آه، آه، مشوار في مكان معين وواقف في المحافظه الثانيه دي مثلا زي القاهره ما اناش عارف اجي ازاي واركب ازاي ويا ترى هلحق الميعاد اللي عندي ميعاد دعوي انا اصلا رايح في ميعاد رايح ادعو الى الله وراجع في دعوه الى الله بعد والله العظيم مره لقيت اتوبيس مكتوب عليه انا كان عندي مشوار لقيت اتوبيس في المحافظه الثانيه مكتوب عليه اسم المكان اللي انا نازله في المحافظه ده ايه الاتوبيس خدني من مكاني جابني لحد المكان اللي انا هشتغل فيه في الدعوه الى الله كان حاجه ربنا بعتها لك انت كده مخصوص حاجه ليك لوحدك انا بقيت عقلي ده يا رب ايه التيسير ده هو اللي بيشتغلوا في الدعوه اليك بتيسر لهم التيسير ده كان عندي مرض سبحان الله العظيم لفيت على اطباء جمهوريه مصر العربيه شوفي لوحده لما مشيت مع في الدعوه الى الله لما اتكلمت عن ربنا سبحانه وتعالى الواحد كان بيحصل له حاجات غريبه تيسير غريب معامله غريبه يا اخوانا اين الدعوه الى الله قل هذه سبيلي هذه الطريق الواضح اللي زي الشمس ده اهو هذه سبيلي ادعو الى الله طريقنا يا اخواننا طريق دعوه الى الله طريقنا طريق ان نتحدث عن الله وندعو الى الله انما الاخ الوقت عامل زي الساقيه الواقفه اللي الارض الزراعيه حواليها بقت مشققه من كتر ال... من كتر ما ما بتترويش يا ابني يا بنتي اشتغلي عشان زميلاتك في كليتك ولا يعني يا جماعه احنا دلوقتي في فتره امتحانات والطلبه مشغوله بالامتحانات والطلبه يعني سبحان الله العظيم يعني الواحد هو شايف الطلبه الصبح كده رايحين الامتحان و... الطلبه مفزوعه يا جماعه احنا الامتحان مهم يا اخوانا والدنيا فيها حاجات مهمه يا اخوانا انما ديننا ورسالتنا وقضيتنا احنا عايزين نظره الاهتمام دي نظره الجديه دي تبقى على وجوهنا احنا في علاقتنا بدين ربنا وبالدعوه الى الله والله العظيم يا شباب انا ما عملت في الدعوه الى الله ونزلت للشباب وكلمتهم اقسم بالله الا وشفت في حياتي حاجات انا لو قعدت اكلمكم عنها قعدنا الليله كده بس نتكلم اللي الواحد شافه في طريق الدعوه الإك... الاكرامات العجيبه من الله ليك في طريق الدعوه التيسيرات العجيبه القصص العجيبه اللي بتحصل لك كان رسائل الطريق ده اوعى تسيبه الطريق ده عظيم اوعي تطردي منه اوعى تستبدل في الطريق ده في طريق انك انت تكلم الناس عن ربنا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني العلماء قالوا ومن اتبعني اي ان الدعوه الى الله فرض على كل مسلم ومسلمه لان انا ومن اتبعني اي حد اسمه تابع للنبي لازم يشتغل في الدعوه وسبحان الله سبحان الله غيره الداعيه غيره الداعيه ان هو غيرة الداعية ان ربنا يعصى وهو يسكت ازاي يجي له قلب ان ربنا يعصى وهو يسكت ازاي يجي لك قلب انك شايفه البنات بيعصوا ربنا وانت ساكته ازاي يجي لك قلب ان الشباب بيعصوا ربنا انت ربنا اشمعنى انت اللي ربنا اختارك دلوقتي اشمعنى انت اللي ربنا اختارك انك تسمعي عنه دلوقتي اشمعنى يا جماعه ان احنا قاعدين الوقت بنتكلم مع بعض في دين ربنا ده اصطفاء من ربنا لينا كلنا ده اختيار من ربنا لينا كلنا اشمعنى انت اللي ربنا اختارك تسمع عنه اشمعنى انت اللي ربنا اختارك تسمع عنه مش النعمه دي لها ثمن مش النعمه دي لها شكر مش النعمه دي شكرها ان احنا نكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى وان احنا ندعو الى الله وان احنا ناخد بايدين الناس ونوصل الناس لربنا بتوع التنصير شغالين ليل نهار بتوع الشيعه اخ من الاخوه يعني من جزر القمر يعني ناداني في المسجد قال لي يا شيخ عايزين حد يبني لنا مركز تعليم اللغه العربيه عندنا في جزر القمر قال لي الشيعه شغالين عندنا شغل رهيب بالذات في الجزيره العاصمه الشيعه شغ- وبنوا مركز وبياخدوا الناس يبعتوهم على ايران ويرجعوهم يعني يبداوا ينشروا المنهج الشيعي عندنا قال لي والنصارى فرنسا شغاله وعامله مركز لتعليم اللغه الفرنسيه عندنا من خلاله بتقوم بتنصير الناس قال لي اشمعنى احنا مش ما نشتغلش اشمعنى احنا عايزين حد يجي ي- يعمل مركز لتعليم اللغه العربيه من خلاله نبدا ن- ن- نثبت الناس على دينها ونفهم الناس دينها ونعرف الناس دينها يا اخوانا اهل الباطل كلهم شغالين اهل الحق هم اللي نايمين ليه اهل الحق هم اللي اللي اللي, اللي مأنتخين ليه؟ اهل الحق هم اللي بعاد على ان هم يقوموا بالرساله بتاعتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ليه؟ وسبحان الله وسبحان الله يعني الداعي ده ما يقدرش يسكت لما يشوف ربنا بيعصى لما يشوف من القصص اللي يعني يعني شيبه راس الواحد في ال- او يعني او يعني هزت الواحد الايام اللي فاتت ديت قصه سيدنا لوط سيدنا لوط يا جماعه انا عايز اعمل يعني يعني سيدنا لوط ده بطل يا اخوانا يعني سيدنا لوط نبي وبيقرا في الانبياء وسيدنا لوط ونزل لقومه وقومه سيدنا لوط يا اخوانا سبحان الله العظيم ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث يعني سبحان الله وقفت قدام قول الله وانا بقرا في سوره الانبياء ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث سيدنا نو- لوط نجيناه من القريه فبدات أ- اركز شويه في قصه سيدنا لوط ايه ده سيدنا لوط كان عايش وسط مين ايه الناس اللي كان عاش وسطهم اول حاجه تاخد بالك منها ان سيدنا لوط ما كانش فيه ولا واحد مؤمن بيه في القريه بتاعته ولا واحد مؤمن بيه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولا واحد مؤمن بيه يعني سيدنا لوط انا تخيلت ان انا قاعد وسط بلد كامله كل اللي فيها كفار مجرمين واي حد ممكن يقتلني في اي لحظه اي حد ممكن ما امنش ان انا اخرج من بيتي يدخل على بناتي يذبحهم ولا يغتصب ولا يعمل اي حاجه في اي لحظه سيدنا لوط ايه الثبات الرهيب ده ايه الثبات العجيب ان انسان يعيش وسط مكان خطر ده بدات افكر في قوم لوط يعني سبحان الله العظيم تقطعون السبيل بعض المفسرين قال لك يعني عارفين البلطجيه اللي بيثبتوا الناس في الشوارع يثبتك بمطوه ويقول لك طلع الفلوس اللي معاك بلطجيه يعني سيدنا لوط يعني وفي نفس الوقت فعل فعل فاحشه قوم لوط ده يعني تلاقيه منتشر الفعل ده في المجتمع بتاعنا وسط البلطجيه نفس الطائفه بالظبط يعني طائفه اللي بيثبتوا الناس وبياخدوا فلوسهم هي الطائفه اللي منتشر وسطها الفعله دي فعله قوم لوط دي وسط البلطجيه عشان كده في السجون آه اللي بيبقى فيها مسجلين الخطر دول بيبقى يعني يعني والعياذ بالله يعني يعني بتبقى مصيبه في في في في في, في هذه الفاحشه بالذات في هذه الفاحشه ودي من الحاجات اللي بينتقد بتنتقد على عقوبه السجن في العالم ان عقوبه السجن في العالم نشرت موضوع فعل قوم لوط او فاحشه قوم لوط والعياذ بالله عشان كده ده لما بنيجي نتكلم عن الشريعه الاسلاميه والعقوبات في الشريعه الاسلاميه بنتكلم في المقارنه ما بين الشرائع الوضعيه والشريعه الاسلاميه والعقوب وقانون العقوبات في الشريعه الاسلاميه وازاي انه قانون فعلا بيخضع الجريمه وقانون العقوبات في الشرائع الثانيه ومدى الفشل بتاعه بل انه بيفرخ جرائم يعني بيفرخ كثير من الجرائم فسبحان الله العظيم فقو يعني قوم لوط يا اخوانا انا عايزك تتخيل بس دول كانوا بتوع ايه دول شكلهم ايه يعني سيدنا لوط عايش وسط وسط ربنا بيقول لك انهم كانوا قوم سوء فاسقين قوم سوء يعني سيدنا نوح عايش وسط 3 4000 مسجل خطر حوالي 20 سنه عايش وسط 3 4000 مسجل خطر مسجل خطر وعايش وسطهم وبيدعوهم الى الله واي حد ممكن يعمل في اي حاجه ايه القوه دي ايه اليقين ده ايه البذل من اجل دعوه ربنا ده ايه التضحيه من اجل دعوه ربنا دي ايه يا اخوانا ال... ايه ال... ايه العظمه ديت ايه التضحيه ديت انك انت تعرف وبعد كده في الاخر ربنا يقول له ايه وامضوا حيث تؤمرون لما تسيب القريه يعني انت مش رايح بقى تريح ده انت في مهمه تانية ده في ميشن تانية امضوا حيث تؤمرون ده في امر بحاجه جديده ده في امر بمكان تاني يعني انت مش رايح الوت بقى وروح شوف لك مكان عيش فيه بقى واستقر بعد ما تعبت واتبهدلت في القريه ديت امضوا حيث امضوا من المضاء يلا انطلق ده لسه في مهام في عباده ربنا سبحانه وتعالى وفي نصر الدين ربنا وفي الدعوه الى الى, إلى الله سبحانه وتعالى ان ربنا اذن يا اخواننا عايزين نستيقظ في قضيه الدعوه الى الله عايزين يا شباب نستيقظ ونعاهد ربنا ان ده يبقى حلم من احلامنا انا ما بقولكش انك انت دلوقتي هتبقى داعي انا بقولك اشتغل دلوقتي في الدعوه الفرديه وأسروا النجوى الذين ظلموا ولا هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون شغالين في الدعوة الفردية اهل الباطل اسروا النجوى دي يعني دعوه فرديه يعني بيروحوا الواحد واحد في بيته يكلموه يصدوه عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني شغل في الدعوه الفرديه اهل الباطل بيشتغلوا في الدعوه الفرديه وبيشت... وينزلوا للناس في الشارع يكلموهم في الباطل واحنا ليه خايفين ان احنا نتكلم في الحق خايفين ان احنا نوصل معانا الحق على فكره يا شباب من اكتر السبل للثبات على طاعه ربنا انك انت تدعو غيرك ومن اكتر السبل ان انت تعملي الطاعات اللي انت مش قادره تعمليها انك تكلمي غيرك عن هذه الطاعات فالطاعات دي ترسخ عندك لما تقعدي تكلمي مثلا بنات عن الخشوع في الصلاه ها انت هتيجي في الصلاه تتكسف من نفسك ده انا كنت لسه بتكلم عن الخشوع في الصلاه دي من اكتر الطرق اللي بتثبت على طاعه الله سبحانه وتعالى اه اه اه يعني انا يعني للاسف الشديد عارف ان انا اتاخرت عليكم الليله وهو الميعاد مش مستقر ان كل خميس يعني لسه لم نستقر على ميعاد ثابت مع اداره موقع الطريق الى الله لم نستقر حتى الان على يعني موعد محدد بالظبط باذن الله سبحانه وتعالى انما يعني الى ان يستقر الموعد احنا بنلتقي مع بعض كده باذن الله ايه يعني النهارده اتقابلنا هو الخميس 10 ونص والاسبوع اللي فات برضه كان الخميس باذن الله سبحانه وتعالى الى ان ياذن الله بموعد ثابت في النهايه يا جماعه مش عايزين نيأس من الواقع مش عايزين نيأس من مشاكل الواقع يعني سيدنا هود يا اخوانا وهو واقف كده وبيقول لقومه كيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله يعني عارف واحد واقف كده والتانيين جايين عليه بالسكاكين قال لهم سكاكين هاتوا لسه عندكم قنابل نوويه هاتوا لسه عندكم صواريخ هاتوا يا عم اعلى مفكركم اركبوه لاني توكلت على الله يا اخوانا انا معايا ربنا كرب ايه اللي يصمد امام فرج ربنا ابتلاء ايه اللي يصمد امام رحمه ربنا يا اخوانا عايزين نثق في, في رحمه الله انت عندك مشاكل في حياتك ربنا قادر يفرجها انت شايفه انك انت مش عارفه تتغيري ربنا قادر انه يغيرك عشان كده سيدنا مو انت شايف ان المجتمع ضايع ربنا قادر انه يصلحه يا اخوانا عايزين نعرف ربنا ومعرفتنا لربنا تخلينا عندنا امل في كل حاجه عشان كده ليه سيدنا موسى واقف قدام ال 700 ساحر يقول لهم القوا ما انتم ملقون وما جئتم به السحر ان الله سيبطله لانه عارف انها بالله مش بيه هي لو بيه يبقى خلاص ضاعت انها بالله عشان كده الايه اللي بعدها الايه اللي انا يعني الاسبوع ده فعلا ربنا نور لي بيها حياتي بعد ما سيدنا موسى قال لهم فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته الله آية يعني يعني شوفوا يا اخوانا يعني الواحد هو م- متضايق ومتعصب وصعبان على الشباب ويجي يتكلم يقعد يزعق لانه صعبان عليه ان الناس ع- نفسه ن- في الاخر ويحق الله الحق بكلماته هو مش بكلماتك انت مش بكلماتك انت ولا بجهدنا ولا بفكرنا ولا بتخطيطنا ولا بعرقنا ولا ببذلنا بكلماته في النهايه مش هيقدر على التغيير الا الله سبحانه وتعالى مش هيقدر على تغيير قلبك وتغيير نفسك العصيه ده ايه وتغيير امور حياتك اللي مليانه مشاكل ده ايه وتغيير الواقع اللي مليان فتن واخده الناس عن ربنا يا اخوانا ال- يعني الواحد حاسس والله ان هو سعيد يا اخواني وانا بقرا قول الله قال ومن يقنط من رحمه ربه الواحد حاسس انه سعيد والله يا اخواني ايه المشاكل اللي في الدنيا في مشاكل اه في مشاكل بس ربنا قادر انه يغير قادر انه يغير كل المشاكل اللي في حياتنا واللي في حياه الناس واللي في المجتمع ربنا قادر يا اخوانا ربنا قادر ان هو يعني يعني يخلي كل حاجه في حياتنا على مراده وعلى رضاه وكل حاجه ربنا قادر سبحانه وتعالى هي دي هو ده الدين وهي دي العقيده وهو ده اليقين الحقيقي عشان كده سيدنا يونس لما وقع في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا الله يعني مفيش غيره ومليش غيره قل هو الله أحد يعني مفيش غيره أحد في مشيئته وهيمنته الله الصمد يصمد إليه في الحوائج يعني مليش غيره هو ده التوحيد إن مفيش غيره ومليش غيره فسيدنا يونس لما وقع في بطن الحوت فبيقول لا إله إلا أنت لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت يعني ماليش غيرك يا رب هدعو مين واطلب من مين يا اخوانا عايزين نعرف يعني ايه لا اله الا الله يعني ايه لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمه وحده دي والله العظيم تحس ان الكون كله بيتزلزل لو خرجت من قلب عبد صادق يعني ايه وحده لا شريك له انا بحس ان وحده لا شريك له دي سكينه بتذبح المخلوق من القلب بتذبح خوفك من اهل الباطل من من الاقذار اللي بيحاربوا الدعاه وبيحاربوا الطريق الاسلامي بتذبح تعلقك باي مخلوق عنده حاجه انت نفسك ان هو بتذبح بتذبح اي محبوب من قلبك سوى الله سبحانه وتعالى بتذبح اي شيء عظمه قلبك غير الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا شريك له انا احس ان ان يعني عارفين اللي ماسك اللي ماسك هو قاعد يطرد من قلبه كل حاجه تطلع بره اطلعوا بره كل مخلوق يطلع بره قلبي وكل دنيا تطلع بره قلبي بره مفيش حاجه لقلب غير ربنا لما الواحد يقول لك لا اله الا الله وحده حس كده سبحانه وحده يعني يا رب ماليش وجهه في حياتي غيرك انت وحدك يعني يا رب انا ما حدش بيرسم لي طريقي غير كلامك انت وحدك واوامرك انت وحدك يعني يا رب ما فيش حد مهيمن على الكون ولا على كل ذره في الكون غير انت وحدك يعني يا رب انا ما فيش مكان في قلبي غير ليك انت وحدك يعني يا رب انا ما فيش حد بيملك ناصيتي وبيملك قلبي غير انت وحدك يعني يا رب انا ما حدش يملك النفع والضر في حياتي غير انت وحدك لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ما حدش يقرب من قلبي غير ربنا سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد اي انسان في الدنيا حلمه حاجتين السيطره نبقى مسيطر يبقى في ناس بتسمع كلامه يبقى إيه، له مركز كبير في الواقع يبقى مسيطر يبقى عنده او ان الناس تثني عليه ان يبقى الناس اه ده ده فلان كويس ده ده ده يقول لك يعني دي من اعمق الرغبات في نفسيه الانسان فربنا بيقول لك له له وحده الملك السيطره الكامله بتاعته هو لوحده وله الحمد والثناء له هو لوحده انت عايز انت ايه؟ انت عايز ايه؟ م- يعني نفسك بتتذبح من جوه قلبك يعني مش بس المخلوق وحده لا شريك له دبحت من جواك التعلق بالمخلوق له الملك وله الحمد دبحت من جواك التعلق بالنفس وبعد كده في الاخر انت عرفت بقى ان مفيش غيره وحده لا شريك له مفيش غيره له الملك وله الحمد ما فيش غيره يبقى لسه ايه لسه وهو على كل شيء قدير ماليش غيره هو اللي قادر انه يفتح هو اللي قادر انه ينصر هو اللي قادر انه ياتي بالمدد هو اللي قادر انه يرفع هو اللي قادر انه يكرم هو اللي قادر انه يعز هو اللي قادر انه ينصر وهو على كل شيء قدير احنا نعرف يا جماعه قلوبنا دي مليانه معاني شكلها ايه قلوبنا دي في الذكر بتتحرك قد ايه قلوبنا دي لما بنفتح المصحف بتتفاعل مع كلام ربنا ازاي بتتفاعل مع كلام الملك سبحانه وتعالى ازاي عشان كده ليه قل هو الله احد قبل قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ان التوحيد بتاع سوره الاخلاص ده اللي خلى قلبك خالص لله اللي ما عند... اللي مش فاهم يعني ايه الله الاحد الصمد مش هيعرف لما يتعرض لسحر ولا حسد ولا مصيبه ولا شياطين ولا مس ولا وسوسه ولا انه يلجا الى الله مش هيعرف اللي عارف مين هو ربنا هو اللي ساعه الازمه يلجا لربنا عشان كده قل هو الله احد الاول وبعد كده قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس الاول تعرف من هو الله وبعد كده كل ما يحصل لك مشكله في الارض انت هتلجا الى الله سبحانه وتعالى وهتتضرع الى الله فرج ربنا علينا كلنا اسهل مما نتخيل يا اخوانا يعني سبحان الله من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن آثر الله على كل شيء آثره الله على كل شيء من آثر الله على كل شيء آثره الله على كل شيء وأنا بقرأ من أيام في قول الله قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قلت سبحان الله يعني ايه آثرك يعني ايه لما ربنا يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني واحد متجوز اتنين فكل فلوسه بيديها لواحدة وكل وقته بيقضيه مع واحده وكل فكره مشغول بواحده وفي الاخر يقول لك لا والله ده انا مدي الاثنين حقهم لا انت مؤثر واحده على واحده يعني ايه تؤثرون الحياه الدنيا يعني انت وقتك كله عشان الدنيا مش عشان الاخره وفكرك مشغول بالدنيا مش بالاخره وجهدك عشان تحصيل الدنيا مش تحصيل نعيم الجنه فانت انت هتهرب من الحقيقه دي فين فلما يقول لك الله لقد اثرك الله يعني ايه اثرك الله افتكرت حديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو يتحدث عن يمين الرحمن الملأ التي لا تغيضها نفقة والرسول بيقول سحاء الليل والنهار يعني الخير نازل من يمين الرحمن فيضانات فيضانات عطاءات فيضانات فتوحات فيضانات فتوحات في العلم والفهم والدين والدنيا والرزق نازله من يمين الرحمن على الدنيا فالله لقد اثرك اثرك يعني ايه اثرك بقى ان يعني ان ربنا بيعطي عباد اكتر من عباد بيفتح على عباد اكتر من عباد ان ربنا يؤثرك بالفتح ان ربنا يؤثرك بالمدد ان ربنا يؤثرك بالنصر ان ربنا يؤثرك بالهدايه ان ربنا يجعل رزقك في عطاءاته اوسع من رزق غيرك فده لمين اللي اثر الله على كل شيء اللي ربنا يؤثره على غير اللي اثر الله على كل شيء اللي عايز ربنا يعامله غير الناس لازم يعامل ربنا غير الناس فاللي يعني ايه تؤثر الله على كل شيء يعني يبقى وقتك عشان ربنا فكرك عشان ربنا جهدك عشان ربنا اللي عايش عشان ربنا يا اخوانا اللي محور حياته كلها ان ربنا يرضى ان ربنا يقربه ان ربنا يصله اللي كل قضيته انه عايز ينصلح عشان يصلح يبقى عبد لله عايز عايز صفاته تنصلح عشان ينفع يبقى عبد لله عشان ينفع يعبد ربنا ليل نهار عشان يبقى يصلح ان يكون عبد اللي مشغول بالله ده يا اخوانا ربنا بيديله ايه وربنا بيكرمه قد ايه وربنا بيرفعه قد ايه يا جماعه في ناس مؤمنه يا اخوانا في ناس صديقه في ناس قلوبها مليانه تقوى في ناس قلوبها مليانه ايمان في ناس ربنا فتح على قلوبها احنا فين من هذه الفتوحات احنا فين من هذه العطاءات احوالنا ايه في قيام الليل احوالنا ايه احوالنا ايه في, في وقت تنزل الملك النص ساعه اللي قبل الفجر دي اخبارك فيها ايه النص ساعه اللي قبل الفجر دي اخبارك فيها ايه نص ساعه الخطيره ديت هل من سائل فاعطيه هل من مستدفع للضر فادفعه عنه هل من مستشفى فاشفيه النص ساعه اللي قبل الفجر دي عاملين فيها ايه بنضيعها ازاي بي بيهون على قلوبنا ان النص ساعه دي تضيع ازاي ان وقت تنزل الملك ده يروح مننا ازاي بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نشوف منكر ونسكت بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نشوف الامه مغيبه وما نحاولش نغير نغير بيجي لنا قلب ازاي ان احنا نعرف ان احنا وحشين وقلوبنا مليانه امراض واحنا مش بنحاول نصلح نفسنا بيجي لنا قلب ازاي ان احنا ننام وما بنفكرش ربنا راضي علينا ولا غضبان عننا سبحان الله العظيم انا جاي لكم وسايب اخوه واقفه في الشارع تتكلم عن ربنا وجاي لكم وسايب اخوه نازله في اماكن مليانه منكرات تتكلم عن ربنا وجاي لكم وفي اخوه يعني مقرره انها تبات في المسجد النهارده وتعتكف لحد بكره تعبد ربنا وجاي لكم يا اخوانا في ناس قاعده بتوصل قاعده بت... في ناس بتعبد في ناس شغاله في الدعوه في ناس مموته نفسها ليه ما نبقاش زيهم دول احسن منك في ايه دول احسن منك في ايه الوقت اللي في واحد قاعد على النت ساعتين كلهم دعوه الى الله واحد قاعد يهق واحدة قاعدة على النت ساعتين قاعدة مش هقول لك بتعمل معاصي قاعدة وخلاص اهو كلام وخلاص كلام فارغ بيردوا على بعض فيه وفي واحدة قاعدة ساعتين دول تسمع درس ينفعها في دينها ويوصلها ربنا نضيع عمرنا ليه نضيع وقتنا ليه وانا بتكلم مع الشباب دلوقتي بقول لهم يا اخوانا كلمة سمعناها كلنا من ابائنا لما يقولوا يا نادمي ده متر الارض زمان كان بربع جنيه يا ندمنا يا ريتنا كنا اشترينا الارض قبل ما قبل ما تغلى الغلو الرهيب ده يا ريتنا كنا عارفين الدنيا هتغلى قد ايه كلمة يا ندم بتاعت الدنيا دي ايه في يا ندم بتاعت الاخرة في يا ندم بتاعت يوم القيامة. يا ندمي على كل ليلة راحت مني يا ندمي الشاب اللي دخل المسجد واحدة ونص مات الساعة 10 الصبح ده اخر ليلة في حياته انت تضمن منين ان دي ما تكونش اخر ليلة في حياتك تضمن منين ان دي ما تبقاش اخر ليلة في حياتك تضمن منين يا اخوانا مش عايزين نضيع ليله مش عايزين نضيع يوم مش عايزين نضيع لحظه الحياه مع ربنا جميله قوي يا شباب انا نازل مع الاخوه نتكلم بالشباب عن ربنا انا حاسس ان انا قلبي بيرقص من الفرحه يا رب استعملنا يا رب يا رب من علينا الواحد حاسس انه طاير اه لو ربنا يستعملنا اه لو ربنا يطلق السنتنا اه لو ربنا يشرح صدورنا للدعوه اليه اه يا اخوانا مش عايزين نضيع عمرنا هدر احنا الوقت قاعدين في الدنيا لسه في الدنيا ولسه بنسمع في الدنيا ولسه لا شويه يا جماعه هنبقى من اهل الاخره الله اعلم هنبقى من اهل الاخره امتى وانا ماشي من مع- يومين مع دكتور محمد علي يوسف ورايحين مع مين لا ده مع حد من اخواني تاني ولقيت واحد متصل بينا شيخ آه، من مشايخنا متصل باخ من اخواني دكتور محمد علي يوسف بيعزيه فيا وبيقول له ان انا مت وانا فانا انا يعني سبحان الله واخ بقى واحد طلع اشاعه على النت بقى الله يهدي الناس يعني آه يقول لك انا مت انا ساعتها قلت ايه ده طب لو انا مت بجد انا اعمل ايه يا حسرتي على كل ليلة ضاعت ما قمتش فيها لله يا حسرتي على كل يوم راح ما صمتش فيه لله يا حسرتي على كل ساعة راحت مني ما ذكرتش فيها الله يا حسرتي على كل جولة كان ممكن انزل اتكلم عن ربنا فيها وما اتكلمتش عن ربنا فيها يا حسرتي على كل مرة كسلت فيها عن عمل صالح كان ممكن ينفعني في اللحظة دي لو انا كنت مت ساعتها بجد يا اخوانا احنا م... مش مقدرين قيمة العمر اللي احنا فيه مش مقدرين قيمة ال ال ال الفرصة المهولة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنا يعني سبحان الله العظيم الواحد وهو بيقول أحمدك واشكر فضلك العظيم يا رب افتكر أسماء الله الحسنى اللي له رب بهذه الصفات اللي له رب بهذه العظمة اللي له رب بهذه القدرة وبهذه القوة يا إخوانا إحنا كل مشاكل حياتنا محلولة إحنا اللي عايزين نفضل كده في المشاكل دي لو كل ما هتقربي من ربنا كل ما ربنا يحل لك مشاكلك كل ما ربنا هيفتح عليك بس قربي منه بس اعبديه بس اتحركي بس خدوا الدين ان الدين عمل يا اخوانا انا مش عايز اقول لكم يعني من يوم كده ولا يومين كنت مع بعض اخواني من التبليغ قضيت معاهم يعني يوم و يعني يعني انا حزين يا اخوانا على على بعض اخواني واخواتي في التيار السلفي حزين يا اخوانا على ان فكر العمل مش عندنا يعني ممكن يكون اخ من اخوه التبليغ ما عندوش معلومات عشر حد من من كثير من الاخوه السلفيين ومع ذلك قاتل نفسه ليل نهار في العمل الصالح حزين ان احنا ما عندناش فكر العمل ده حزين اول ما نزل القران اقرا باسم ربك قم الليل قم فانذر ما اوامر تكاليف اعمال اشتغلوا لان ربنا يعلم ان قلب كل واحد مننا عامل زي العربيه اللي بقالها ثلاث سنين ما اتدورتش فلما هتيجي تدورها هتلاقيها نايمه مش قادره تقوم عايزه زق بقى عما تبدا تتحرك فمش هي... مش هيدور المكنه بتاعت قلبك غير العمل الصالح ومش هيكسر نفسك غير العمل الصالح عايزين نشتغل يا اخوانا عايزين نبقى من اهل العمل كفايه كلام في كلام في كلام في كلام عايزين نشتغل قوم الوقت هات درس ديني كده واقعد اسمعه بقى قوم الوقت هات درس ايماني واقعد اسمعيه و- و- ويا ريت بقى لو درس عن قيام الليل يا سيدي يا سلام لو درس عن قيام الليل ونقوم نطبق عمل الليل هيبقى كلام عمل في عمل طب بكره الجمعه اه يبقى في حاجه اسمها غسل الجمعه وفي حاجه اسمها نروح نصلي الجمعه في المسجد ويا سلام يا عم لو عايز تبكر وتاخد ثواب بقى اجر كل خطوه للمسجد باجر عباده سنه صيامها وقيامها وبكره في ساعه اجابه قبل مغرب الجمعه ما نضيعش الساعه دي ابدا اقفلي على نفسك في مكان واقعد ادعي ربنا وبكره كثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وبكره قراءه سوره الكهف يا اخوانا يا جماعه وسوره الكهف ممكن تت- تقرا من اول الوقت يعني ممكن قيام الليل الليله يبقى بسوره الكهف كمان يا جماعه عايزين نتحرك يا اخوانا عايزين نعمل نعمل نشتغل نشتغل يا جماعه فاذا فرغت فانصب انصب اشتغل اتعب عشان ربنا اشتغل عشان ربنا ربنا يعني آه، آه، يحفظكم ويبارك فيكم انا طبعا مش عايز قبل ما اسيبكم انسى ان انا اشكر اخواني على التفاعل على الفيسبوك آه، آه، آه، يعني سبحان الله العظيم البوست الخاص بالدرس يعني اخواني في الموقع جايبين التفاعل بتاعكم مع آه، درس الخميس اللي فات آه، والتفاعل بتاعكم مع درس الجمعة بتاع مسجد الجماعة الشرعية والسماوات مطويات بيمينه والتفاعل بتاع درس يوم الخميس اللي فات على الغرفة الصوتية آه، أنا سعيد بالتعليقات تعليقات ناضجة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني أنا حاسس إن إيماني بيزيد وأنا قاعد أقرأ التعليقات الجميلة ديت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني يعني تعليقات تدل على إن الشباب فاهم جدا اللي بيتقال مستوعب جدا كلام اتقال وان الشباب عنده يعني معاني كمان في غايه الجمال يعني من التعليقات الجميله سبحان الله العظيم إيه إيه يعني إيه شاب بيقول ربنا قادر ربنا قادر ان كل الناس تبقى مخنوقه وانت مطمن ربنا قادر ان كل الشباب يبقوا في بطاله وانت ابواب الرزق بتنهمر عليك شوفوا الكلام الجميل ربنا قادر ان كل البنات تكون في حال وانت حالك غير حالهم ربنا قادر انه يعاملك غير الناس بس لو انت عاملته غير الناس ربنا قادر يعاملك معامله خاصه لو انت بتعامله معامله خاصه ربنا قادر ان الناس كلها تبقى في حال وانت تبقى في حال بس على شرط علاقتك بربنا غير علاقتهم بربنا ليك مع ربنا حال ليك مع ربنا تبتل ليك مع ربنا خلوه ليك مع ربنا مجاهده بتؤثر ربنا على هواك مراد ربنا القيام ومر- ومراد هواك النوم تؤثر القيام على النوم هواك في الراحة ومراد ربنا في العبادة هواك في الأكل ومراد ربنا في الصيام هواك في الأخذ ومراد ربنا في العطاء هواك في العجلة ومراد ربنا في الصبر إيه الكلام الجميل ده إيه الشباب اللي قلبه منور بالكلام عن ربنا ده سبحان الله شاب تاني بيقول بنفس السبب يأتي الله بالنتيجة وعكسها ترى المال مع البعض فتظن أنه السعادة فإذا هو مصدر تعاسة آخرين ترى الذرية عند البعض فتظنها السعادة فإذا بأولاد مصدر الشقاء القضية شوف بقى شوف الكلام العسل ده القضية ليست في السبب القضية في رب السبب يا سيدي يا سيدي كلام يزود الإيمان يا جماعة من يشهد يد القدرة وهي تحرك كل شيء الشاب بيقول من يشهد يد القدرة وهي تحرك كل شيء مين شاب آه، برضه بعت كل- كلام جايب قوي، بيقول ليست العظمة فيما أديت من طاعة ولكن العظمة في من أطاعت الله وإلا هل 12 ركعة نافلة تساوي بيت في الجنة هل سبحان الله وبحمده تساوي نخلة في الجنة المطاع هو الكريم الجواد الستير أنت تعمل على قدرك والله يعطيك على قدره يا سلام شاب تاني بقى بعد كلام زي الفل اللهم رب هذه الدعوة التامة التامة التامة التامة دعوة الحق تامة دعوة الله تامة دعوة الإسلام تامة بيك تامة ومن غيرك تامة يا سيدي الشباب ياخدوا الكلام وبي يعني وبيطلعوا منه انوار بالشيوخ تامه ومن غير الشيوخ تامه بطل قله ادب ياض قال لها ازاي من غير ش... بالشيوخ ان شاء الله هي بالله كل حاجه بس بالاخوان والسلفيين تامه ومن غير الاخوان والسلفيين تامه ماشي يا عم عدها لك دي انت الكسبان لما تنصر دين ربنا لكن الدين مش واقف عليك الدين له رب ايه الكلام الجميل ده يعني انا انا نفسي يعني يعني يعني شباب ك يعني التعليقات بصراحة كثير جدا وجميلة جدا آه، آه، و ومضحكة وتعليقات فكاهية وجميلة وأخ آه، يعني بيفكرنا بالمثل بتاع الكتاكيت يعني ازاي حكام العرب بيحكمونا يعني ويعني ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله طيب آه آه يعني كل ديت تعليقات جميلة وتعليقات ناضجة شاب بيقول التفاني في الدعوة وعلو الهمة في ذلك وعدم الركون والسجون والسكون ما نحن فيه الآن من استضعاف يبشر باقتراب النصر ما شاء الله لا قوة إلا بالله آه آه يعني يا اخوانا اخت بتقول يا اخوانا توبوا الى الله من فهمك الغلط عن دين ربنا توب الى الله من كل مره كشرت فيها توبي من كل مره دخلت متبرجه المسجد وحسستها انها زوجة ابو لهب يعني ده لو زوجة ابو لهب يا اخوانا كان برضو تعاملوا معاهم احسن يعني يا, يا حسرتك لو سبت الطريق آه، انتوا اللي هتندموا وتعضوا على ايديكم لو سبتوا الطريق ربنا مش محتاجك انت اللي محتاج ربنا تعليقات جميله جدا في الثبات ويعني ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني آه، ما شاء الله عموما يعني جزاهم الله خيرا طبعا واحنا عايزين الشباب والبنات يفضلوا يتفاعلوا باذن الله سبحانه وتعالى شبابنا يفضلوا يتفاعلوا مع ال post الخاص بالدرس ان شاء الله باذن الله على الفيس ربنا يحفظكم ويبارك فيكم طبعا تعليقات قيمه وبتبين يعني نضج ووعي و- و- وتفاعل الناس واقتراحاتكم قيمه جدا إيه، اختنا ام حليمه بتقول احنا بنستنى الدرس من الخميس للخميس يعني والله ده من ذوقكم يعني انا مش واثق من كده قوي بس يعني يعني ان شاء الله يعني جمهور الطريق الى الله يبقى زي الطريق الى الله طبعا يعني ناس زي العسل يعني بالله عليك ما تعت... اه م- يعني ما تعتذرش عن الدرس لا, لا اخواني في الله انا مش معتذر عن الدرس يا جماعه انا احرص منك على على هذا الدرس ولكن القضيه بس ان احنا نحدد الميعاد لان المواعيد المتاخره شوفوا الساعه دلوقتي كام الساعه 12 يعني عشان مثلا تكون متاخر في الجوله لان يوم الخميس ده بفضل ومنه الله يعني الواحد بيحاول ينزل الشباب يعني في التجمعات بتاعتهم وكده فعشان مثلا لو الواحد مثلا في الجوله فانا عايز لما نحدد ميعاد يبقى حددنا ميعاد جد لو قلنا مثلا الخميس 10 بالليل يبقى خلاص ثبت بقى مثلا او الخميس 9 ونص بالليل يبقى خلاص ثبت بقى مثلا فانا بس ايه هنحدد الميعاد مع اداره الموقع باذن الله سبحانه وتعالى وربنا يبارك فيكم يا اخواني وربنا يحفظكم وربنا يسددكم آه، انا اسف ان انا اخرتكم في موسم الامتحانات دهوت آه، يعني كنت اتمنى ان انا ما اكونش سبب في تاخير طالب او طالبه عن المذاكره ولكن معلش يعني اللي راح منكم من الوقت ان شاء الله ربنا ياجركم باضعاف اضعافه ويبارك لكم في الوقت الباقي اضعاف اضعافه باذن الله سبحانه وتعالى والنص الساعه اللي قبل الفجر دي باذن الله نعوض فيها كل حاجه وكل حاجه ملحوقه ربنا يحفظكم يا شبابنا ويبارك فيكم يا بناتنا آه، آه، والحمد لله ان ربنا جمعنا الليله يعني انا والله الواحد يعني عايز يسجد لربنا شكر كل مره بتقابل معاكم على النت ببقى عايز يعني لو الواحد معاه مليون جنيه طلعهم لربنا شكر ان ربنا جمعنا وخلانا نلتقي على طاعته وخلانا يعني يعني نلتقي على عبادته وعلى الدعوه اليه واتمنى يا رب ان انا يعني يجي اليوم اللي اشوفكم فيه كلكم دعاء ودعايات الى الله واشوفكم فيه كلكم مجاهدين في سبيل الله واشوفكم فيه كلكم طلبه علم وطالبات علم واشوفكم فيه كلكم صوامين وصوامات وقوامين وقوامات ربنا يجمعنا على طاعته يا رب والواحد بيترقب يعني اي فرصه نتقابل فيها مع بعض نطيع ربنا مع بعض نتعرف فيها على بعض ربنا يحفظكم ويبارك فيكم نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجح كل اخواننا واخواتنا في الامتحانات اللهم يسر لاخواننا واخواتنا الذين يدرسون اللهم يسر لهم نجاحهم في الامتحانات يا رب اللهم يسر لهم امورهم يا رب اللهم بارك لنا في اخواننا واخواتنا اللهم ثبتهم على طاعتك اللهم ثبتهم على دينك اللهم احفظهم من الفتن اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب لا تطردنا يا رب يا رب لا تطردنا من الدعوة إليك يا رب يا رب استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك